وبكل رسول أرسله قافلة عبر الأزمان وبكل رسول أرسله قافلة عبر الأزمان
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة من هذا البرنامج الطيب حلقة برنامج بناء الإيمان احنا اتكلمنا في في البرنامج بنتكلم على بناء الإيمان ازاي نبني الإيمان في قلوبنا اه وانا بقول وبكرر ان احنا بس بنجيب العناصر اه فقط اللي هي العوامل والدعائم اللي هي بتساعد على بناء الإيمان عشان خاطر نقدر نبني الإيمان لكن كموضوعات هي موضوعات كبيرة هي موضوعات اه تكلم فيها كثير من أهل العلم هي موضوعات فيها كتب كثيرة جدا لكن أنا بس بجيب المختصر أفتح الطريق بس أمامكم عشان أنتوا تبحثوا احنا قلنا عشان نبني الإيمان محتاجين شوية دعائم يعني لابد من ان احنا نحافظ عليهم اولى هذه الدعائم ان احنا نعظم اوامر الله سبحانه وتعالى لابد من تعظيم اوامر الله سبحانه وتعالى قلنا ان احنا لازم نحب النبي عليه الصلاة والسلام وحبنا للنبي اللي هو ايه اتباعنا للنبي عليه الصلاة والسلام قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني هو ده الاتباع اتباع النبي عليه الصلاة والسلام كمان حبنا للدين حبنا للدين احنا نتمسك بالدين وان احنا نتمسك ان يقام الدين في حياتنا يبقى الدين مقام في حياتنا ايه بقى اللي الجانب التطبيقي اه انا بعظم امر الله سبحانه وتعالى اه انا بحب النبي وبتبع سنته اه انا بحب الدين ومتمسك بيه وبقيمه في حياتي ايه بقى اللي دللي على كده الدعوة الى الله سبحانه وتعالى ان انا اتكلم في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى الدعوة الى الله سبحانه وتعالى محتاجة مننا ايه العلم يبقى انا بجيب العلم عشان قد يبقى دي كلها دعائم يبقى تعظيم امر الله سبحانه وتعالى حب النبي عليه الصلاة والسلام حب آه الدين آه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة الى الله سبحانه وتعالى واحنا فهمنا الفرق بين الامر بالمعروف والدعوة والدعوة الى الله آه مضاف الى ذلك كله مسألة العلم انك انت يبقى عندك العلم عشان خاطر تقدر انك انت توصل للخشية وتوصل لطاعة الله سبحانه وتعالى النهاردة بنقول حاجة تاني في الدعائم حاجة بقى ليها غذاء لهذه الدعائم كلها حاجة احنا لما بنعملها بتخلينا ثابتين على الطاعة حاجة لما بنحافظ عليها بتخلينا محافظين على تعظيم أمر الله محافظين على حب النبي عليه الصلاة والسلام خلينا ماشيين على هذا الترتيب بهذه الصورة ايه الحاجة دي الحاجة دي فيها غذاء للمخ فيها غذاء للعقل فيها غذاء للروح فيها غذاء للبدن فيها غذاء للإنسان كله لكيان الإنسان لقلب الإنسان هذا الأمر هو ذكر الله سبحانه وتعالى عشان كده ربنا سبحانه وتعالى سمى القرآن الكريم ذكر قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لو حد نسي حاجة وبعدين عايز ان هو يتذكرها يذكر الله قال واذكر ربك إذا نسيت مش كده يبقى يبقى كأن الذكر ده غذاء للعقل غذاء للمخ نفسه آآ آآ سبيل إلى التذكير ان هو بيذكرك ربنا سبحانه وتعالى جعل الصلاة لإقامة الذكر قال في القرآن كده قال وأقم الصلاة لذكري ربنا سبحانه وتعالى سمى الصلاة نفسها ذكر قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فكأن الله سمى الصلاة نفسها إيه ذكر مع إن الصلاة نفسها هي الإيمان لما قال ربنا في الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم وكان المراد بكلمة إيمانكم يعني صلاتكم للناس اللي هم كانوا بيصلوا تجاه بيت المقدس وماتوا قبل أن تتحول القبلة تجاه البيت الحرام فإيه اللي حصل؟ فالناس اللي ماتت دي قالوا طب دول يروحوا فين دول الناس دي والصلاة بتاعتهم راحت فين فنزلت الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم أي وما كان الله ليضيع صلاتكم فمع أن الصلاة جعلها الله هي الإيمان إلا أن الله تبارك وتعالى جعلها هي الذكر يا أيها الذين آمنوا إذا نذير الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذاروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إذا هنا لابد أن نفهم هذه المسألة إن الذكر ده غذاء للروح هذا الذكر فيه غذاء للمخ هذا الذكر هو الذي ينشط ذلك كله الله تعالى يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين خد بالك من اللفظ ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله تلين تلين انت عارف لما يبقى عندك الارض اللي, بي... اللي... اللي الناس لو لو الفلاح ما رواش الارض تبقى الارض ناشفه قوي ما تقدرش تدوس عليها كويس لكن تعرف لما يجي يحط الميه عليها فهي تلين على طول الامور تتبدل وتتغير لانها بتشرب هذا الكلام فكذلك الجسد والبنيان والقلب والايمان مشتاق ومتشوق وعطشان الى ذكر الله سبحانه وتعالى فمتى ما جاء الذكر لله تبارك وتعالى حصل الآتي إيه؟ لانة الجلود لانة القلوب لانة الأبصار آآ آآ لانة الأرواح ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله فده ده ده مهم جدا احنا ناخد بالنا منه ونفهم جدا ان الذكر مهم في هذه المسائل شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من الورق والذهب وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم شوف كل ده كل ده أنا النبي يقول لهم كده إيه رأيكم أخبركم بخير الأعمال بأزكى الأعمال يعني أفضل عند الله سبحانه وتعالى أبلغكم على حاجة أحسن لكم من الورق وأحسن لكم من الذهب الفلوس يعني أبل أقول لكم على حاجة أفضل ليكم من, من الجهاد إن أنتوا تجاهدوا في سبيل الله في, في أمام العدو فيضربوا أعناقكم أو تضربوا أعناقهم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله يبقى ذكر الله سبحانه وتعالى ده حاجة مهمة جدا جدا لازم ناخد بالنا دي أفضل من كل الأعمال زي ما النبي قال ذكر الله تبارك وتعالى يجعل القلب في وضع طمأنينة على استمرار على الاستمرار زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول في الآيات يقول ربنا سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن الإيه تطمئن القلوب يبقى لازم تاخد بالك ان الذكر ده حاجة حاجة مهمة جدا وحاجة غذاء في دعامة أساسية في بناء الإيمان في قلب الإنسان فلازم ناخد بالنا من هذه المسألة انتوا عارفين القصة بتاعت سيدنا حنظلة وسيدنا أبو بكر لما سيدنا حنظلة قابل سيدنا أبو بكر فسيدنا أبو بكر بص كده لقى سيدنا حنظلة يعني وضعه كده مش فبيقول له مالك يا حنظلة قال له نافق حنظلة نافق حنظلة ايه نافق قال له ايه نافق حنظلة ليه خير قال له والله احنا لما بنروح نقعد عند النبي عليه الصلاة والسلام ويكلمنا في القرآن ويكلمنا في السنة ويكلمنا وكده ويعلمنا وكده الموضوع بتختلف خالص وب... وبنبقى احنا يعني حاسين ان الدنيا كويسة والواحد بيبقى حاسس خلاص كأني شايف الآخرة قدام عينيه كأنه شايف الجنة رأي العين كأنه شايف النار رأي العين فيتقي الله سبحانه وتعالى ويخاف يوم لما نروح البيت ونروح عافسنا الأبناء وعافسنا الأزواج وتروح بقى تلاقي مش عارف مشكلة الواد عامل مشكلة البنت عاملة مش عارف ايه الزوجة مش عارف عندها ايه اللي تعبان اللي عيان ايه اللي ايه اللي فخلاص فبعد كده او ان هم مبسوطين وكويسين واحنا قعدنا نهزر معاهم ونعمل ف ف فالإيمانيات بتقل سيدنا أبو بكر فكر قال له قال لا انت بتصدق ده الكلام ده ممكن يكون صحيح طب تعالى بقى لما نروح لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام فلما راحوا للنبي ف... فبيقول النبي بيقول سيدنا ابو بكر في ايه يعني فقال ان ن... ن... حنظله بيقول انه نافق حنظله قال له ليه يا حنظله حكى له حكايه قال له احنا لما نبقى عندك كاننا شايفين الجنه قدامنا والنار وخشوع وكذا وبتاع لكن لما نروح البيت الامور كلها بتختلف وبتتبدل وبتتغير والدنيا بتتغير خالص طب ده ليه يا رسول الله قال لو انكم تداومون لو أنكم تداومون على ما أنتم عليه عندي من الذكر لو أنتم فضلتوا تداوموا على طول طول ما أنتوا على الوضع اللي أنتوا عندي فيه على طول باستمرار وتفضلوا مركزين على هذا الكلام لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات يعني يعني شوفوا فضل الذكر قد إيه إنك أنت لو تذكر ربنا سبحانه وتعالى وتحافظ على ذكر الله تبارك وتعالى حفاظ يعني شديد جدا تأكد ان انت يبقى الملائكة حت... ليه ليه ليه الملائكة تقابلك وتسلم عليك وتصافحك في الفروشات ليه لان الملائكة تجلس في مجالس الذكر لان الملائكة آآ آآ تكون عند من يذكر الله سبحانه وتعالى ولذلك في الحديث من ذكرني في نفسه في حديث قدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه يعني انت لما تيجي قصاد الناس كلها قاعد عمال تقول ذكر ودعاء وذكر ودعاء وذكر ودعاء بعد كده انت بتذكر ربنا سبحانه وتعالى تتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى فالله عز وجل يتكلم عنك أمام الملائكة أمام مجلس أفضل بكثير من المجلس اللي انت فيه يتكلم الله سبحانه وتعالى عنك فالناس تبدأ تدور الملائكة تبدأ تدور تشوف فين ال ال الشخص الكويس ده اللي بيتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى بيذكره بكل خير آآ آآ ده ده دي حاجات من فضائل الذكر خلينا نكمل مع بعض آآ بعض حاجات في الذكر وبعض فضائل الذكر لكن بعد هذا الفاصل القصير فاصل ونواصل بإذن الله تعالى السلام عليكم
لله الخالق وملائكته للرحمن وتصدق كتبا أنزلها بالنور لتهدي الإنسان وبكل رسول أرسله قافلة عبر الأزمان وبكل رسول أرسله قافلة عبر الأزمان أن تؤمن بالله الخالق وملائكته للرحمن وتصدق كتبا أنزلها بالنور لتهدي الإنسان وبكل رسول أرسله قافلة عبر الأزمان وبكل رسول أرسله قافلة عبر الأزمان
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته احنا كنا بنقول قبل الفاصل قد ايه ان ذكر الله سبحانه وتعالى حاجة مهمة جدا حاجة فيها غذاء للروح حاجة فيها غذاء للمخ حاجة حتى لو انت بتنسى وذكرت ربنا ان إن- إن النسيان يروح عنك واذكر ربك اذا نسيت زي ما جات الايات فانا عايز اقول ان ان ان الذكر ده حاجة يعني غاية في الاهمية لأنه غذاء للإنسان ولأنه بيؤثر على الإنسان ولأنه كمان آه، بيدفع الإنسان إلى الطاعة وإلى الرضا وإلى الخشية آه، أنا عايز أقول في حديث سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بيقول إن سيدنا معاوية خرج مرة آه، آه، راح المسجد فلقى مجموعة قاعدة آه، يذكر ربنا سبحانه وتعالى فقال لهم ما أجلسكم انتوا قاعدين بتعملوا ايه ايه اللي انتوا بتعملوه هنا قالوا جلسنا نذكر الله عز وجل فقال لهم والله آه، طب احلفوا فحلفوا قال ما اني لم استحلفكم يعني تهمة لكم لكن انا بس هحكي لكم حكاية بس سيدنا معاوية بقى بي- بي- هيقول لهم موضوع يقول لهم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا حلقتين حلقتين جماعة قاعدين بيذكروا ربنا سبحانه وتعالى وجماعة تانيين قاعدين في- بيقروا القرآن ويعلموا ويتعلموا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله ونحمد على ما من نبي علينا من الإيمان والإسلام قال آه الله ما أجلسكم إلا هذا قالوا آه الله ما أجلسنا إلا هذا قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكة شوفوا قد إيه قد إيه مجلس الذكر لما نقعد كده في ذكر لما نقعد كده في دعاء قد إيه قد إيه ده مهم جدا ليه لو الذكر حاجة مش مهمة ما كانش جات الآيات ولا جات الأحاديث ولا ولا الكلام ده كله كان دار في خلال هذا الكلام عشان كده الذكر أساسي في بناء في بناء الإيمان في القلب ليه؟ لأنك أنت بتستبدل بالذكر كلام آخر لما أنت بدل ما هترغي وتقول أي كلام في أي كلام لا ده أنت قاعد تقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر قاعد تقرأ القرآن الكريم لأنه أفضل الذكر كما جاء في الحديث ها ف- فيبقى قاعد تقرأ في سورة الفاتحة كدعاء انت قاعد يعني قاعد في ذكر على طول دائم والإنسان اللي قاعد في ذكر دائم تحضره الملائكة انتوا عارفين ال- النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الهجرة من مكة إلى المدينة وبعدين آه، وصفته المرأة العربية لما أم معبد الخزاعية في الحديث الطويل قوي يعني ما هو مجاله الآن لكن هي قالت حاجة قالت ان انت لما تقعد ت- تشعر كأن هناك مهابة في مهابة كده ايه المهابة اللي حاصلة المهابة اللي حاصلة من الذكر المهابة اللي حاصلة من كثرة الذكر من حضور الملائكة ليه؟ لأن الإنسان لما يكون في ذكر دائم تحضره الملائكة الملائكة تحضره الملائكة تبقى موجودة معاه على طول وباستمرار عشان كده احنا عايزين نقول ان مهم جدا جدا نحافظ على الذكر والذكر عندنا أنواع والذكر عندنا له أوقات والذكر عندنا حاجات ثابته عندنا اذكار الصباح واذكار المساء بعد صلاه الفجر نقعد نقول اذكار الصباح إيه طب لو واحد نام لما للظهر مثلا يعني لما يقوم يقول برضه اذكار الصباح مره ثانيه ليه لانه عادي مفيش مشكله لان من نام عن حزبه فايه يقراه في اليوم الذي من بعده او في الوقت الثاني لكن مش معنى ان احنا فاتنا اذكار الصباح المفروض تتقال ما قبل شروق الشمس مثلا وحتى شروق الشمس فالشمس اشرقت فانا خلاص ما نقولش الاذكار لا ده ده غذاء امداد زي ايه اضرب لكم مثال لو واحد مثلا بيفطر الساعة 8 الصبح فصاحي من النوم لا الساعة 8 ونص قال طب خلاص بقى انا مش هفطر ليه مش هتفطر قال لك الساعة 8 ونص انا بفطر الساعة 8 ودلوقتي طب ايه يعني ما تفطر دلوقتي انت صحيت متأخر شوية مفيش مشاكل افطر عادي مفيش اي مشكلة يبقى اذا هنا آه، لازم تاخد بالك من المسألة دي ضروري جدا تفهم الحكاية دي جدا جدا ان ان ان الذكر ده غذاء لو ما خدتوش دلوقتي ممكن تاخده كمان شوية فده ذكر زي اذكار المساء اللي انت بتقولها من بعد صلاة العصر بشوية حتى قبيل غروب الشمس لازم تحافظ على هذا الكلام في صلاة ال... في ال... في اذكار المساء عندنا قراءة القرآن افضل الذكر لازم يكون لنا ورد يومي في ذكر الله سبحانه وتعالى لازم نقرا كل يوم جزء قرآن على الاقل لازم نحفظ كل يوم ثلاث ايات طيب لو واحد مش قادر يقرا جزء قرآن يقرا نص جزء طب لو مش قادر يقرا نص جزء ي- يقرا ربعين مش قادر يقرا ربع مش قادر نص ربع مش قادر خمس ايات بس طبعا ده كلام يعني ده كلام يعني لما ت- لما لما تيجي تقارنه بالصحابه لما واحد يروح للنبي عليه الصلاه والسلام يقول له انا اجمع القران كله في ليله قال له لا ما قال له طب خلاص اجمعه في ليلتين قال له برضه لا طب ثلاثه برضه لا اربعه لا خمسه لا قال له لا لا كتير اجمعه في شهر قال له ازاي ده انا راجل قوي بقرا في ليله تقول لي اقرا في شهر احنا لازم فالنبي عليه الصلاه والسلام وافق له ان يقراه في في سبع ليال يعني في اسبوع ده ده, ده كمان جاي يتحايل على النبي وياخد رخصه ان يقرا القران كله في ليله مش انا عمال اقول لكم لو ما تقدرش تقرا جزء اقرا نص ما تقدرش تقرا نص يعني انا عمال اثبط الهمم ولا ايه الموضوع لا ده انا عايز اقول لك إن- بس انا عايز اقول لك ان افضل حاجه في الموضوع الدوام يعني انت لو قريت جزء تداوم على جزء نص جزء تداوم على نص جزء آه، ربعين تداوم على ربعين المهم ان لازم يكون في حياتك في يومك قراءة قرآن لازم يكون في مصحف ما نهجروش لازم نقرا القرآن الكريم يبقى انا عندي الذكر في اذكار الصباح عندي في اذكار المساء عندي في اذكار الخروج من البيت عندي اذكار العودة الى البيت عندي اذكار دخول المسجد عندي اذكار الخروج من المسجد عندي اذكار دخول الحمام عندي اذكار خروج من الحمام عندي اذكار لبس الملابس يا اما أجي البس جلابيه او او الزي يعني او لما البس ثياب جديد برضه له ذكر تاني لوحده يبقى اذا في اذكار لكل حاجه كل ما تتحرك في مكان عندك اذكار لما ت- ت- ت- تصعد واذكار لما تهبط اذكار وانت نازل السلم اذكار وانت طالع السلم اذكار وانت راكب السياره اذكار وانت راكب الطياره اذكار المسافر اذكار كل دي اذكار كل دي ادعيه لازم نبحث عنها لازم نجدها لازم نحاول ان احنا نحفظها اذكار دخول القريه يعني انت بس لو لو لو انت طالع من بلد داخل بلد تانية لازم تدعي برضه دعاء دخول القريه اذا الاذكار كثيره جدا لابد ان نحافظ على هذه الاذكار ولابد ان نحافظ على ان نقول كل هذا الاذكار هو ده الذكر ده الذكر المهم اللي احنا المفروض نتعوده ان لساننا دايما شغال على طول في الاستغفار دايما شغال في, في الذكر على طول وفي الدعاء طبعا انتوا عارفين ان اللي راح للنبي عليه السلام فساله قال له طب انا عاوز آه، ما بخلفش عايز اخلف قال له خلاص استغفر ربنا المطر ما جاش طب استغفر ربنا اعمل كذا طب استغفر ربنا الايه واضحه قوي فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار يعني حتى الذكر مهم جدا في هذه ال- ال- ال- الاونه و- ولذلك آه، الرسول صلى الله عليه وسلم باين الانسان اللي يذكر ربنا سبحانه وتعالى يبقى انسان حي مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت ف- ف- فمهم جدا ناخد بالنا بقى من من حكايه الذكر ان احنا نحافظ عليه جامد جدا و و ونفهم ان احنا ال- المقصد من هذا الذكر ان احنا نزداد خشيه لله سبحانه وتعالى ان احنا نزداد قرب من الله سبحانه وتعالى ان احنا قلبنا يتحرك مع الحركات يتحرك مع الاحوال الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم يعني شوف لا- لازم يكون الكلام ده ليه لانك انت لو تعودت انك ما تذكرش ربنا سبحانه وتعالى هتتعود انك تذكر اسامي ناس تانية كتير فتطمئن بدل ما تطمئن لله سبحانه وتعالى تطمئن الى غير الله ودي خطورة جدا زي ما جات ال- الاية اللي بتقول واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخرة واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون يعني ايه يعني يعني لما يجي ذكر ال ال ال آه، آه، لما يكون واحد متعود ان يستمد قوته من غير الله اول ما يقولوا له طب بس وحد ربنا بس قول يخاف ويرتجف طب لما يقولوا له اتصلنا لك بفلان خد فلان على التليفون خلاص يطمئنوا حاله يطمئنوا تبقى الامور كلها تمام اذا ال ال ال الشاهد في الكلام ان ذكر الله تبارك وتعالى هو احد الدعائم التي من خلالها يبنى ايمان العبد احبتنا في الله لا بد أن نحافظ على هذه الدعائم لا بد أن نحافظ على تعظيم أوامر الله لا بد أن نحافظ على آه، آه، حب النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن نحافظ على حب ديننا والتمسك به لا بد أن نحافظ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن نحافظ على أن نتعلم العلم لا بد أن نحافظ على ذكر الله تبارك وتعالى كل هذه الأمور إنما هي تعمل على بناء الإيمان في داخل القلب آه، يعني دي بس أن زي ما بقول آه، حاجات كده على السريع لغاية لما إن شاء الله سبحانه وتعالى يتاح الفرصة لأن يكون الحديث أطول وأعمق في هذه الأبواب ولعلكم تتابعون في باقي البرامج كلها آه، مشايخنا وعلمائنا يحدثكم في كل هذه الأبواب لكن أنا جمعتها كلها في برنامج واحد في أوقات آه، يعني آه، في كلمات بسيطة وأوقات قليلة لعل الله ينفعنا بها في الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أن تؤمن بالله الخالق وملائكته للرحمن وتصدق كتبا أنزلها بالنور لتهدي الإنسان وبكل رسول